بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله انا احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعني واياكم مع النبي محمد على حوضه في ارض المحشر لنشرب من يده الشريفه شربه لا نظمأ بعدها ابدا اللهم اسقنا من يده من كيزان كنجوم السماء اللهم وانا نسالك وانت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين واجود الاجودين انت اللطيف الحليم نسالك ان تجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم لا تحرمنا هذا الظل بذنوبنا اللهم وانا نسالك ان تغفر لنا خطايانا وما اسلفنا وما اسرفنا في اعمارنا اللهم وانا نسالك ان تختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار نسالك حسن الخاتمه والجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب ونسالك رفع الدرجه في الجنه مع النبي محمد حتى تجمعنا معه في الفردوس الاعلى اخوتي في الله احبكم في الله اخوتي من يهمون بالدعوه من يطلبون الدعوه من يعملون في مجال الدعوة نعم أنا أحبكم في الله عليكم حريص ولكم, ولكم ناصح أمين سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة وقاطع ويحتاج إلى إجابة قاطعة أنت بتعمل في الدعوة ليه بتخطب جمعة ليه بتدي درس ليه انت بتطلب علم ليه انت شغال في الدعوة ليه ليه ما وقفتش مع نفسك مرة الوقفة دي لتتساءل صحيح والله هو انا بعمل في الدعوة ليه احد الناس راجل طيب صديق طبيب هو طبيب كبير مسؤول كأنه مسؤول كده في موضوع الطب ده ابتلي ابتلي بأن اتهم الراجل ده كان يقول لي دايما انا مضيع عيادتي عشان مستشفى الحكومه فلما ابتلي فيما يحبه ابتلي يعني اتهم انه حرامي في مستشفى الحكومه رغم ان الراجل طيب ومؤدب وشريف ومحترم احسبه كذلك والله حسيبه لما ابتلي في الموضوع ده جاني بيصوت شفت اللي حصل انا اللي ولادي بيقولوا لي انت مضيعنا وعملت لنا ايه استاذ دكتور كبير ما شفناش من وراك حاجه والاخر انا اتهم بعد ما ضيعت عمري وشبابي ووقتي وفلوسي علشان المستشفى اقام لمستشفى حكومي يعني على جهده وعرقه انا بحكي برضو اللي انا اعرفه من القصه عشان اكون امين في المساله فقلت له ان الله ابتلاك لانك كنت تعمل في هذه المستشفى ليل نهار ما بتروحش ولا تروح عيادتك لنفسك مش ليه فابتلاك فيه وصلت ولا لسه ان عملك في الطب حظ نفس لانك بتحب المهنه دي بتحب الشغلانه دي بتحب العمل ده فانت شغال فيه حب ذات مش تقرب الى الله آه. في ناس كتير شغالين في الدعوه من المنطلق ده ان هو بيحب الشغلانه دي يحب يكلم الناس ويحب الناس تسمع منه ويحب يناقش الناس بيحبها فشغال فيها هوى وحظ نفس زمان العلماء اعترفوا بالموضوع ده قال لك ان في ناس بتطلب العلم للعلم وفي ناس بتطلب العلم للشهرة وفي ناس بتطلب العلم لله نرجع للسؤال انت بتدعو الى الله ليه بتخطب جمعة ليه بتدي درس ليه بتجمع الشباب وتكلمهم ليه حظ نفس عشان انت بتحب كده مبسوط بكده عاجبك كده لاقي لذتك ومتعتك وحياتك في كده مالكش عند ربنا حاجه يا جماعه اقسم لكم بالله صادقا غير حانث كل ما اقول الحديث ده او اقراه يعني مش عايز اقول لكم امرض ولكن يعني اشعر بغصه والم وهم اكاد افقد معه الوعي ان اول من تسعر به النار عالم داعيه وقلت كتير والله حاجه تخوف حاجه ترعب حاجه تجنن رجل اتاه الله علما فعل حديث أو خلينا نقول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اول من تسعر بهم النار ثلاثه رجل اتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي اتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من اجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا اجر لك عندي ثم يسحب على وجهه الى جهنم ايه رايكم بقى بالله عليك مش حاجه تخوف مش حاجه ترعب مش حاجه تشيب مش حاجه توجع القلب ان اول انسان على الاطلاق يدخل جهنم عالم معلم عالم مش اونطه ده ربنا قال له اتيتك العلم يبقى عالم ولا لا وقال له علمته يبقى كان معلم ولا لا ده علم ناس كتير علمته ويسحب على وجهه الى جهنم امال مين اللي يدخل الجنه بقى لما عالم معلم يسحب على وجهه الى جهنم لا مش كده ده ايه اول واحد نعمل ايه زي ما امي كانت بتقول اروح فين واجي منين بجد حاجه تخوف والمأساة إن يبقى الدعاء في غفلة عن هذه المسألة عايش حياته ولا يناقش نفسه في مسألة الإخلاص دي دي محتاجة وقفة على طول عشان أنا كده أنا جعلتها الأصل الأول في أصول الفقه الدعوي أصول الفقه الدعوي أصول الفقه الدعوي أصول كتير وده أولها وأنا قعدت دلوقتي أناقش نفسي قبل ما أتكلم أقول أنت هتتوسع في مسألة الإخلاص يبقى مش هنخلص إن شاء الله ما خلصنا أنا هتوسع واللي نقدر عليه هنقوله واللي ما يقدرش عليه يبقى ربنا يعفو عنا لكن المسألة دي لازم نتوسع فيها يا جماعة الخطر الشديد في مسألة الدعوة انك تبقى شغال والشغل ده في ميزان سيئاتك انا قلت لكم قبل كده ان خطر الاخلاص ان الاخلاص فرض في بعض العبادات ركن وبعض العبادات شرط لكن الاصل انه فرض فلذلك اللي بيتخلف عنه الاخلاص مش المصيبه انه خسر العمل دي الكارثه ان العمل ده بقى سيئه سيئه عشان كده قلت لكم ان الواحد بيعيش مع كل شويه ايام مع ايه من الايات الايه اللي كنت عايش معاها الفتره اللي فاتت دي غير الجديده بتاع اليومين دول بتاع الفتره اللي فاتت ايه ولكن كره الله انبعاثهم انبعاثهم يعني خروجهم للجهاد في سبيل الله ده عمل صالح ربنا كرهه فقد يكره الله العمل الصالح لصدوره من نفس قبيسه يبقى بيصلي وربنا كاره صلاته بيقرا قران وربنا كاره قرايته بيجاهد في سبيل الله وربنا كاره جهاده يبقى بيدعو الى الله وربنا كاره عمله وقفه للاخلاص هل نحن قوم مخلصون احنا شغالين في الدعوه دي لله لله لله خالص هيجي معانا من اصول الفقه الدعوي اصل اسمه كلما ترك الداعية مسافة بين شخصه وبين منهجه بين شخصيته وبين منهجه بين أحواله الشخصية الذاتية وبين منهجه كلما كان أنفع لدعوته أصل بعض الناس بيتعامل في الدعوة بشخصيته أنا مين محمد حسين تبقى دعوة محمد حسين لا للدعوة دعوة الله انت مين عبد محمد حسين ده في بيتكو مع مراتك وولادك اما في الدعوة انت مين العبد الخدام الفقير الحقير ما تشوفش نفسك فيها هو ده الاخلاص الخطر في الاخلاص في الدعوه يا جماعة الإخلاص في الصلاة الإخلاص في الصيام أو العبادات عموما الإخلاص في طلب العلم الإخلاص في خدمة الناس الإخلاص في معاملة الزوجة الإخلاص في بر الوالدين الإخلاص في العبادات عموما الإخلاص في كل شيء الإخلاص في, دع... في الدعوة إلى الله أشقها وأصعبها على النفس سفيان الثوري يقول كل شيء ظهر من عملي لا أعده فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون يقول لو صليت ركعتين وحد شافني وأنا بصلي مش هحسبهم لأن قلبي أضعف إنه يخلص وواحد باصص لي كده بيشوف سفيان بيصلي إزاي بيشوف سفيان بيصلي إزاي طب بالله عليك الواحد يحسب خطبة الجمعة إزاي والناس عينيها عليه قد كده يحسبها ازاي دي يحسب درس ازاي والناس قاعده اللي يقول درس كويس واللي يقول درس حلو الله يفتح عليك شوف الكلام يخلص ازاي يجيب اخلاص ازاي ده شاق شاق جدا تحقيق الاخلاص في الدعوه الى الله كتير قلت للشباب يا شباب احنا عايزين نمشي جنب الحيطه كده لحد ما نوصل باب الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب اللهم ارزقنا الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل اللهم لا تحل بيننا وبينها والنفوس فيها كبر فيها طغيان فما تساعدش نفسك على الطغيان يعني ما تلبسش لبس مميز عشان نفسك ما تطغاش ما تسمعش كتير مدح عشان نفسك ما تطغاش ما تساعدش الشيطان على نفسك اقفل البيبان اللي بت وصل لفساد النفس وكبرها طب في الدعوة نعمل ايه بقول الخطر الاول يا جماعة ان تكون الدعوة الى الله ذاتها حظ نفس حظ نفس يبقى المزاج بيدعو المزاج الشخصي اتنين ان تكون الدعوة الى الله ذاتها عبادة ذات مش عشان يستمتع ولكن عشان يصنع انا قلت قبل كده ان بعض الناس بيبدا حياته ويرسم لنفسه صوره انه هيبقى الشيخ فلان ويرسم في مخيلته صورة الشيخ بقى اللي هو بيحلم بيه ده ان له اشرطة كتير وله كتب مكتوب عليها بمية الذهب ويقرا بقى تأليف أبو مش عارف مين مين ابن مين ويقعد يحلم وتطول بيه الأحلام آه وقابل بقى والناس تقول و... ويحلم فيبدأ السكة وهدفه الوصول لإيه؟ للصورة اللي هو راسمها دي يقول آه لازم أبقى محدث فين الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ يجري عليه يا شيخ أنا طالب علم ويرجع يقول أنا قابلت الشيخ أبو إسحاق الحويني يبقى قابل الشيخ أبو إسحاق الحويني ليه؟ مش لله عشان يستفيد منه كلمة يعمل بيها وإنما عشان يكمل الصورة يبدأ يلبس لبسه ليه مش لله احنا اتكلمنا عن أحق من تزين له هو الله فتزين مش لله للصورة بدأ يذاكر ويحفظ حفظ القرآن مش لله للصورة حفظ المتون مش لله للصورة شراء الكتب والتضحية بالمال مش لله للصورة قيام الليل أو سهر الليالي للمذاكرة مش لله للصورة تحببه وتودده إلى الناس وإكرام الناس والتلطف بالناس ودعوة الناس مش لله عابد الصورة ده عبد نفسه عبد الأنا مش عايش لله ده عايش للصورة وبعدين وآخرتها يجي يوم القيامة يقال له كذبت علمت ليقال معلم وقد ها قيل وقلت انك انت بتستفيد من حتة وقد قيل أن تعلم مكر الله بالماكر ومكروا ومكر الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلذلك لسنة الناس في إيد ربنا وربنا قادر إن يخلي واحد نفسه الناس تقول وقادر إنه يخلي الناس ما تقولش مش كده؟ لكن الملك جل جلاله لما عرف من عبده ده ان واد مكار بيمكر على الله شغال لحسابه وبيقول انه شغال لحساب الله مكر الله به فجعل الناس يقولون خلى كل الناس تقول عالم عالم عالم عالم عالم عشان يبقى ليقال وقد قيل فلا اجر لك عندي يبقى الخطر الداهم الخطر الأخطر على الداعية أن تكون الدعوة حظ نفس ولذة حال اثنين أن يكون عاملا لحسابه عابدا ذاته طالبا دنيا ثلاثة أن يت... يتسنم هذا المرتقى الصعب حقدا وحسدا وعداوة ودي مصيبة جديدة تلميذ قاعد عند شيخ شاف اللي فيه الشيخ قال لا وانا ما بقاش شيخ ليه هو احسن مني في ايه طب هو بيعمل ايه طب ما انا ممكن اعمل اللي هو بيعمله ده حسدا وحقدا وعداوة لا ويقلب على الشيخ هات حاجة جديدة بقى خالف تعرف وده يا جماعة مع شديد الأسف تشوفوا واضح بقى على النت المواقع بتاعت الدردشة مش ما اسمهاش دردشة اسمه ايه بتاع ال- ملناش دعوة بحد يا عم خلينا في حالنا الله يصلح حالنا وأحوال المسلمين أجمعين آه اللي بيتنطط على الشيخ فلان واللي بيشتم الشيخ فلان واللي بيتريق على الشيخ فلان واللي بيرد على الشيخ فلان وال... كل دول اسأله انت بتعمل ليه يقول لك ديانة ده دين يا أخي طب احلف بالله العظيم الدين قال لك كده ربنا قال لك كده الرسول أمر بكده صلى الله عليه وسلم الشاهد نرجع تاني للإخلاص أنا عايزك تنام على ظهرك كده الليلة دي وقفل الأوضة وتذكر القبر أنت راقد دلوقتي في القبر وملك الموت عند رأسك مادا يده يطلب روحك محتاج تتوب قبل ما تموت عشان تتشهد فمعاك فرصة خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة مش أكتر تسأل هل أنت مخلص ولا هتلاقي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هل أنت مخلص؟ ولا هيتقال لك اطلبوا عملكم ممن عملتم له هل أنت مخلص؟ نفسك تطلع على طول تقول لك آه مخلص أمال بتحب المدح ليه؟ لا يعني بس أمال بتتنطط على الناس ليه؟ لا أصل أمال بتدرس اللي على هواك وتدرس اللي على هواك بس ليه؟ لا اصل امال امال امال حدد الاتهامات لنفسك لا دي مش عايز انوم على ظهرك على السرير بقى دي عايز قاعدة على المكتب وورقة وقلم هو انا معجب لا امال لما عملت كذا كنت منتفخ كده ليه هو انا مغرور هو انا مرائي هو انا بعبد نفسي هو انا بجري ورا شهوتي اقعد النهار الليله دي ما تنامش اوعى تنام اوعى تنام احسن هتموت والله لا تموت اقعد وشوف انت سكتك كده على فين جنة ولا نار انا بحبكم في الله ناقش نفسك في الاخلاص تعالوا نقرا باب الاخلاص من كتاب منطلقات طالب العلم من اول صفحه 85 قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشر هذه الامه بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعه في الدين بشر هذه الامه بالسناء نور والتمكين في البلاد والنصر والرفعه في الدين ومن عمل منهم بعمل الاخره للدنيا فليس له في الاخره من نصيب الحديث صحيح الجامع 25 28 من اليمين فانظر اخي وحبيبي في الله الى هذا الربط الخطير بين التمكين والاخلاص فبه تعلم سبب تاخر التمكين انه من اخطر الاسباب التي تحول به ان من اخطر الاسباب التي تحول بين الامه وبين التمكين في هذا العصر الذي يعاني فيه المسلمون من الهوان فساد النيه فيا ايها العامل لنصر الدين الامل حصول التمكين اخلص النيه لله تعالى والا فالنار النار هي دي انت بتعمل في الدعوه طالبا رضا الله وايه كمان بس يا جماعه انا بقالي النهارده تحديدا عشر سنين انا اذكر سن- من سنه 95 ودرس شرح المسند في مسجد قولة 8 شارع قولة عابدين في شرح المسند قلت الجملة دي وعشر سنين وأنا بعدها على أسمعكم نفسك في إيه؟ إن ربنا يرضى عني وإيه كمان؟ بس اللي نفسه ربنا يرضى عنه يعمل ما يرضي الله يبقى الهدف والغاية من حياته ككل طلب رضا الله يبقى في طلب العلم في العبادة في الدعوة في كل خير نفسك في ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس مش عايز حاجة تانية ابدا في الدنيا الا انه يرضى واذا رضي بس حصلنا على ما نريده آه النية والإخلاص يقول المؤلف عفى الله عنهم قال بعض السلف أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر وكان من دعائهم اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت من اجل ان الاخلاص عزيز وان الاخلاص في الاعمال على الندور نادر احذر اخواني احذر أن تكون منافقا وأنت لا تشعر احذر أن تكون مرائيا من حيث لا تعلم احذر الشهوة الخفية احذر احذر الشهوة الخفية إخوتي في الله ما زلنا لم نلج بعد سبيل الإخلاص لقائي معكم قادم إن شاء الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب